أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين في قناة البالتوك أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق حوارنا يبدأ دائما بالمجادلة السامحة والحوار البناء يشرفنا في هذا اليوم كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا يا أهلا وسهلا مرحب وكما تعودنا دائما نبدأ الحوار الحقيقي والحوار البناء بصلاة يرفعنا بها أتسابونا جنب عرش النعمة تفضل أمين بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا إله المحبة يا إله الحنان كم نشكرك لأننا نتعرف على الإله الحب الله المحبة نشكرك لأنك تسكب حبك في قلوبنا وقد أعلنت حبك لنا في شخص المسيح الفادي والمخلص لأنه مكتوب الله بين محبته لنا لأن ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا وهكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية شكرا ليك شكرا للحب الإلهي الذي غمرتنا به وليغمرنا حبك في كل حين من أجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك على قلوبنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجاربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
آمين شكرا يا أتسابونا آمين
أحبائي زي ما تعودنا في البرنامج إننا دايما بنحب نسمع اختبار أحد العابرين من الظلم إلى النور أحد العابرين من الحظيرة الأخرى أخ عزيز الشيخ أبو عطلة هيكون معنا على التليفون وهيشاركنا باختباره ونعرف قد إيه تعامل الرب معه وإزاي الرب بيتمجد في حياة كل منا حتى لو احنا مش واخدين بالنا منها دايما بيتضح مجد الله في حياتنا في الآخر لما نسمع له ونجاوب سؤاله اتفضل أخ أبو عطلة اتفضل
أهلا بك أخ أبو عطلة أهلا وسهلا أشكركم من أجل هذه الفرصة آمين وأطلب أن الرب يتمجد آه، معظم الناس بيقولوا إن هم تعرفوا على المسيح مم.
لكن أنا أحب أبتدي إن المسيح تعرف عليا آمين آمين من من خلال 28 سنة يا يا فرحلة طويلة وأشك- وأشكر الرب إنه تعامل في حياتي من أجل آه، مجده هو آمين آه، إذا آمين.
كنت بشارك الاختبار دون بشاركه من أجل مجد المسيح آمين ولكن هو عمله في حياتي واللي اختارني ان اكون في حضرته.
آمين آمين
آه، انا ابتديت حياتي في الحظيره الاخرى مع في السبعينات مع الاخوان آه.
الاحبه والحظيره الاخرى. وبعدين آه، ربنا فتح عيني آه، من كذا حاجه.
مم.
انا طبعا كنت وانا صغير كنت آه، بضطهد الاخوه المسيحيين آه، وكنت بضرب الاطفال في في طفل بالذات كان دايما بيبكي من في المدرسه مني بسبب اني كنت بشتمه وبسبه واقول له اشياء كتيره آه، عشان هو مسيحي فقط آه.
آه، وكمان في نفس الوقت آه، شفت اول ما طلعت الجماعات الاسلاميه او الاخوان المسلمين طلعوا من السجون مم.
وابتدوا آه، ياخدوا النقابات آه، المصرية مهم.
آه، في كذا حاجة اتعرفت على مجموعة مسيحية والمجموعة دي كانت آه، شباب وشابات من خلفية مسيحية وكانوا بيصلوا بطريقة غريبة أنا ما كنتش متعود عليها طبعا احنا مش نعم.
متعودين إن الأخوات يكونوا مع الإخوة في نفس المكان في الجامع فده كان شيء غريب بالنسبة لي نعم
والشيء الثاني انه آه، كانوا بي بيغنوا انا كنت بعتقد ان هم بيغنوا يعني ما كنتش عارف ان رسم ترانيم الا بعدين فلاحظت ان حياتهم تختلف تماما عن اللي انا كنت متعود عليه آه كانوا بيصلوا ويقولوا اشكرك يا رب من اجل الواجبات المدرسيه بشكرك من اجل كذا وكذا فقلت لهم يعني ربنا ما عندوش وقت ان يساعدكم في حاجات في المدارس في المدرسه عنده حاجات كتيره انتوا فاكرين نفسكم مين طبعا انتوا عارفين ان احنا متعودين ان علاقه الشخص المباشره مع الله مش موجوده الا في الصوفيين آه، او المتصوفين يعني فان انا اشوف اشخاص صغار 19 سنه 20 سنه بيصلوا ربنا بالطريقه دي كان مختلف بالنسبه لي لكن في نفس الوقت احترمت آه، ازاي بيصلوا نعم الشيء الثاني اللي فرق معايا آه، حياتهم كانت فعلا مختلفة كلامهم كان مختلف حياتهم كان مختلفة فا- اما وانا بق- قريت الكتاب المقدس من خلال آه، كت- الكتاب اللي كان موجود عندنا في البيت انتوا عارفين طبعا البيوت آه، من حزيرة الأخرى ما فيش فيها كتب مقدسة نعم لكن أخويا كان ليه واحدة صديقته آه، من خلفية مسيحية واديت له إنجيل فرماه في درج السفرة في السفرة وأنا لقيته وابتديت أقرأ الكتاب فلما قريت الكتاب وبعد كده شفت المجموعة دي لقيت إن الكتاب بيتكلم عن نفس الشيء والمجموعة بتعيش نفس الشيء نعم
آه، الحاجات السلبية اللي شفتها كمان إن ابتدت الجماعات الإسلامية تضطهد الآخرين في السبعينات آه، في أم الدنيا وكان مرة حصل موقف قدامي في جامعة القاهرة آه، إن في بنت كانت مسيحية واقفة في الكافيتيريا في كا- آه، في كلية التجارة وجالها واحد من الجماعات الإسلامية وضربها بالقلم على وجهها على وشها وبصق عليها وشد الصليب اللي كانت لابساه وحطه على الارض وقال لها انت رايحه جهنم وبئس المصير يا كفله. انا كنت من ال- من الاخوان و- ما كنتش اتوقع ان واحد تاني ممكن يعمل شيء زي كده. لكن ده خلاني انظر بصفه سلبيه على الشخص دون وعلى ال- الايمان اللي هو بيؤمن بيه.
نعم
وقارنته بالمسيحيين اللي انا شفتهم وشفت حياتهم فكان في فرق كتير شفت كمان آه، حاجة سلبية تانية ان اعز اصدقائي كان معايا آه، في في الاخوان لان ابوه كمان بقى مجمو- مع- من مجموعة الاخوان فانا بقيت عشان صاحبي وعشان ابوه كنا مع بعض في نفس المجموعة لكن ابوه ابتدى يتغير رغم انه كان شخص طيب ابتدى يتغير وحجب كل عيلته ابتدى يضرب مراته ابتدى يخلف الحرام ان الواحد يمنع الخلفه معقول الكلام ده
اه اه و وده في حد ذاته غير الشخص اللي كان طيب وهادي ومحترم لانسان آه، صعب المعيشه معه نعم وقلت اذا كان هو الاسلام بيعمل كده ف في فرق ما بين ان الكتاب المقدس والمسيحيه بتغير الانسان نعم والاسلام بيغيره بس بطريقه سلبيه نعم لكن طبعا ده ما كانش فيه كفايه ما كانش كفايه فابتديت اقرا الكتاب المقدس اقراه اكتر واكتر واسال اسئله وفي الاخر خفت شويه رحت ان انا هبقى مسيحي آه.
آه، فعشان ابني القلعه بتاعتي بتاعتي او ابني اسوار القلعه عشان تحفظني مهم.
آه، اشتريت كل الكتب وطلبت الناس عشان يبعتوا لي كل الكتب اللي بتسب وتنتقد المسيحيه مهم.
آه.
وقريتها كلها نعم كويس ليه عشان كنت خايف ان انا ابقى مسيحي آه.
وفي نفس الوقت قلت لازم اقرا الكتاب المقدس فقريت الكتاب المقدس شويه واكتر واكتر واكتر وبقى جزء من حياتي لكن خ- يعني الخوف وقرايه الكتاب المقدس كانوا حاجتين مع بعض فعشان كده ابتديت آه، افكر واسال آه، كذا سؤال وابتديت اسال اروح مجموعات مسيحيه واسالهم اسئله واروح عند اهلي وقرايبي واسالهم اسئله عن الاسلام نعم واخيرا اتفضل تفضل اتفضل حضرتك
سامعينك وبعد كده بقى حصل معايا اشياء تانية كنا دايما في يوم الخميس اللي يوم الجمعه كان الاجازه او العطله فكنا بناخد السيارات ونجري ورا بعض او نجري ورا بعض بالسيارات السياره اللي كنت واخدها او العربيه اللي كنت واخدها آه، غرزت في الرمل وقلت طيب اصلي زي المسيحيين دول ونشوف هيحصل ايه قمت داخل في ال- في السي... في العربيه من وراه وقعدت وصليت ووطيت راسي وايديا حطيتهم في بعض وصليت زي المسيحيين وطلعت على الشارع وقفنا وقفنا سياره عربيه نقل عربيه نقل وشدت السياره الشارع اشتغلت وروحنا وقلت صلي على النبي كل حاجه كويسه يعني صلاه المسيحيين مش بتفرق قوي عن صلاه المسلمين يعني وربنا بيستجيب للكل بس ده دي كانت اول حاجه الحاجه الثانيه كان صاحبي بيعلمني ازاي اسوق موتوسيكل في نفس المكان أها.
فانا كنت بسطت جدا بالموتوسيكل وعايز اجري بيه في الصحراء وبسرعه فما سمعتش بقيت ازاي اوقف الموتوسيكل وازاي اطلع وأ- انزل السرعه بتاعته وكده فقمت واخد الموتوسيكل وماشي بيه في الصحراء وكنت عامل زي آه، زي ما بيسموه آه، Lawrence of Arabia بالانجليزي لورنس العربي يعني آه.
خدت بالكم وفي نفس الوقت اكتشفت ان انا مش هقدر اوقف الموتوسيكل فكنت فقدت الس- السيطره على الموتوسيكل آه.
وقلت يا مسيح ساعدني ليه انا قلت كده انا ما اعرفش آه.
فوقف الموتوسيكل فجاه يا يا وجالي صاحبي اللي هو كان ملحد آه.
قال لي آه، ربنا آه، خلصك قلت له ربنا إيه، انت ما بتؤمنش بربنا وبعدين ما طلبتش الله انا طلبت المسيح والمسيح مش الله آه.
فرجعت البيت وابتديت افكر طب اول مره كانت صدفه هل تاني مره صدفه آه.
الكتاب المقدس بيقول اطلبوا تعطوا الله آه.
إن- إيه- إيه، اطرق على الباب يفتح لك نعم آه.
ونفس المسيحيين كانوا بيعيشوا اللي انا شفتهم عاشوا نفس الحكايه وبعدين حصلت في حياتي مم.
الكتاب المقدس والمسيحيين مؤمنين وانا كلنا كنا بنتفق في نفس الشيء مم.
نعم فرجعت البيت وابتديت اقرا اكتر في الكتاب المقدس مم.
وبعد كده ابتديت آه، فعلا اعمل خطوه ان انا اتبع المسيح آه.
فحصل ظروف تانية والناس عرفت وكان في رمضان ففي خلال رمضان في الساعه 12 بالليل اخويا صحاني من النوم وقال لي في 12 واحد عايزين يقتلوك يا نهار 12.
أبيض. مش معقول فانا كنت خايف بصراحه قلت له يا رب اديني سلام آه، انا ما ما خدتوش قبل كده مم.
وانت قلت سلام اعطيكم فربنا اداني سلام عظيم قعدت من الساعه 12 للساعه 2 الصبح كل اهلي طبعا ملتهبين متنرفزين نعم انت مجنون انت حمار ازاي تسمع كده ده هم بيعبدوا ثلاث الهه ده الكتاب المقدس محرف ولا مؤاخذه ده يطلع على الهوا ازاي ال- آه، المسيح يكون الله وهو بياكل ويشخ وينام مهم.
أنا- فده كانت اسئله سالوها وكانوا ملتهبين جدا وانا في نفس الوقت كنت عندي سلام عجيب عمري ما ما حسيت بيه قبل كده مم.
فبعد ساعتين قالوا خلاص احنا لازم تسيب البيت أبا قلت لهم امركم قالوا لي احنا مش هنقتلك احنا هنكون كويسين بالنسبه لك مش هنقتلك وسيب اترك البيت قلت له تحت امركم خدت هدومي والشنطه ونازل قال لي لا اقعد احنا هنتصل بالبوليس الله فاتصلوا بالبوليس وجا البوليس ياخدني مم.
وقلت له كل الاشياء اللي قلتها لكم مم.
آه، فافتكروا ان انا مجنون آه.
اخويا كان في البوليس كان في مركز عالي في البوليس فقالوا له ما تخافش يعني آه، اخوك ده مش أو مش يعني آه، صعب وممكن نتخلص منه قال لهم ازاي؟ قالوا له ممكن نضربه عربيه ونقول ضد مجهول او نطخه بالنار ونقول آه، حادثه وما نعرفش مين اللي عملها آه.
فرجع لي البيت وقال لي احنا لازم آه، ن- نجيب لك ناس تتكلم معاهم فقعدوني تحت الحبس في البيت لمده اسبوع وجابوا كل الناس الازهريين وخلافهم واي واحد بيعرف اي شيء غلط عن المسيحيه جابوه عندي في البيت مم.
ومن الصبح لليل يتكلموا معايا مم.
وفي الاخر اخويا قال لازم نبعتك لدكتور نفسي طب قلت له ليه يا وانا اتجننت يعني الظاهر ان الواحد لما بيبقى مسيحي بيبقى مجنون طبعا تأكيد آه، كما بيعتقدوا يعني تأكيد قلت له لا انا مش هروح لدكتور نفسي او شيء انا هقعد في البيت وبعد كده صليت وحسيت ان ربنا عايزني ان انا اروح للدكتور واثبت ليهم ان مفيش انا مش مجنون مم.
رحت لاخويا وقلت له انا هروح آه، للدكتور النفسي حلو بعدين اتغيرت رايك ليه؟ قلت له حسيت ان ربنا قال لي كده، قال لي نعم يا اخويا انت فاكر نفسك نادي تكلم ربنا ربنا بيكلمك؟ قال لي ده- ده ده لا كلام فارغ بقى انت لازم تقرر ده ده أنت مجنون اما صح
آه. فقال لي انت لازم تقرر فلا اما تقعد في البيت وتترك المسيحيه لا اما تترك البيت مم.
فصليت وده كان اصعب اصعب قرار كان لازم يتخذ في حياتي وانا كنت 19 سنه يا لسه ما خلصتش الجامعه ما خل... ولا عندي شغل ولا عندي اي شيء نعم فصليت قلت له طب يا رب اعمل ايه؟ ايه ارادتك في حياتي؟ آه، وايه اللي لازم اعمله؟
مم.
فربنا اداني آه، انجيل المسيح كما دونه متى اصحاح عشرة مم.
وهو بيقول ايه؟ آه، ومن احب ابن آه، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني مم.
ومن لا يأخذ صليبه يتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها نعم قلت له يا رب انت قررت وتركت البيت آه وبعديها اتطردت آه من الكلية طبعا بسبب إيماني كما اتطردت طبعا من البيت وما كانش عندي شغل في الآخر ربنا فتح لي فرصة إني أخرج وأدرس في الخارج
اشكر الله فدي ق- القصة اللي افتقدني الرب بيها واختارني من خلفية عشان أكون ابن ليه مبارك اسم مبارك الله.
اسم الرب مبارك اسم مبارك الله.
اسم الرب مبارك طيب آه، بس كنا عايزين نسأل لو سمحت آه، بعد ما قابلت الرب بهذا الشكل وطلعت بره ما هي أخبار آه، أهل بيتك وأقربائك وأصدقائك القدام يعني إيه مشاعرك من ناحيتهم وإيه اللي عملته من ناحيتهم علشان خاطر نقدر نلقي الضوء ولا إيه؟
اه طبعا أو اتفضل عزيزي أنا ما شفتهمش لمدة ما شفتش أهلي لمدة 19 سنة أيوه وفي الاخر رجعت لهم وشفتهم وعلاقتي دلوقتي بيهم مه... آه على احسن ما يرام ممتاز ممتاز وقبل قبلوا خلال موقفك 19 سنه انا بعت جوابات ليهم تؤكد ليهم أيوه.
ان انا ما زلت ابنهم والضفر عمره ما يطلع من اللحم والدم عمره ما يبقى ميه صح ورغم اني بقيت مسيحي لكن ما زلت بحبهم واكثر كمان جميل نعم.
جميل نعم.
جميل هو ده اللي انا طيب هل كلمتهم عن المسيح مباشرة وهل ظهر في حياتهم حاجة تنم ات- على اتجاه لل- الإله المحب اللي غير حياتك ده؟
آه ما فيش واحد منهم بقى مؤمن زيي لكن كلهم دلوقتي بينظروا للمسيحيه للمسيحيه ب- بمنظار مختلف اه مم.
يعني رغم ان انا اصغر واحد في العيله انا بعتبر دلوقتي اكبر واحد في العيله اها بيعرفوا ان في شيء اتغير في حياتي امين
وهم كلهم بيجوا لي بكل مشاكلهم وكل احتياجاتهم ليا امين مم.
لكن مش قادرين يعترفوا ان المسيح هو الحق والحياه ده صعب ده معلش صعب.
اول الغيث قطره اول الغيث قطره آه شكرا اخي الحبيب لكن ما بيسبوش ولا بيشتموا ولا بيعملوا اي شيء بالنسبه تقد آه للمسيحيه ده نشكر قد- رب نشكر رب نشكر رب وطبعا انت هتفضل ذاكرهم في صلاتك عشان يتغمدهم الله برحمة من عنده ويديهم النعمة ويوريهم جلال نور وجهه في قلوبهم عشان يعرفوه امين آه، ده اتفضل يا هو سابونا شغل قلبي امين اتفضل يا لو رب.
تسابونا يا ريت برضه نبقى نرفعه في الصلاة أمين.
وحضرتك تعلق لنا على الاختبار حقيقة أنا سعيد أيضا آه، بهذا الاختبار اللي مليان من الصراعات والمواجهات الصعبة جدا لكن آه، عجبني جدا في الاختبار بتاعك أن التأثير واضح من حاجتين عاملين العامل الأول القدوة الحسنة في أصدقائك وفي المقابل القدوة السيئة للآخرين العمل الثاني وهو دور الكتاب المقدس في حياتك لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين كلمة الله سراج ونور تهدي السائرين في الظلام وعشان كده أنا بأوصي جميع الأحباء المشاهدين للبرنامج والسامعين في ال- آه، البالتراك آه، انهم يدوروا على الكتاب المقدس وهو سهل ويسير الوصول اليه آه، علشان خاطر يقدروا ان هم يتعرفوا على المسيح اكتر وعلى الحياه الجميله الرائعه ديت اكتر وحكايه ان كل اللي يجي للمسيح بيبقى مجنون ويعتبروه انه مجنون صح نعم.
لان هم بيعتبروا ان الانسان العاقل مسلم نعم فيبقى ادم بيسيب الاسلام يبقى مجنون مليون الميه نعم وده مش بس في الاسلام ده في اليهوديه كان كده نعم لأن بولس الرسول لما ابتدى يتعرف على المسيح ويتغير من واحد من الجماعات اليهودية المتشددة مهم.
إلى كان إرهابي بولس الرسول نعم إرهابي فلما تحول إلى شخصية جديدة وبيحب المسيح اللي كان بيضطهده قالوا عليه مجنون فقال كده إن كنا مختلين فلله وإن كنا عاقلين فلكم والمسيح نفسه قالوا عليه مجنون نعم هو مختل العقل فدي انا بعتبرها علامه من علامات قبول المسيح آه، امام الناس ومع الناس الذين لا يعرفون المسيح الف مبروك عليك الخلاص وربنا يباركك ويزيدك من النعمه ويستخدمك لمجد اسمه امين امين اخي الحبيب مبروك عليك الخلاص وصلاتنا ان الله يتفقد اهلك واهلنا جميعا ويعرفهم طريق الحق آه، أحبائي المشاهدين أعزائي المستمعين والمحاورين في غرفة البالتوك الآن وقت آه، موضوع الحلقة ولسه بنتكلم في موضوع ثمار النعمة واليوم آه، أتسابونا هيحدثنا عن محبة الآخرين تفضل آمين.
أتسابونا امين اهلا سلام لكم ايها الاحباء من جديد سعادتي ان التقي بكم اينما كنتم لان وجودنا هو في حضره الله الذي قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم والله بيجمعنا كلنا في غرفه واحده في البلتوك او في اتجاه واحد في قناه واحده من خلال التلفزيون فبكل تأكيد الله موجود معنا بروحه أحبائي من ثمار الروح زي ما ثمار النعمة زي ما ال- الأخ أحمد آه، النعمة لها ثمار كثيرة كثيرة لا تحصى ولا تعد آه، يقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته كل حسناته نعمة الله جديدة علينا في كل صباح الثمرة النهاردة هي المحبة احنا اتكلمنا عن المحبة قبل كده لكن هناخد بقى الفوكس جامدة على الحب نعم اولا محبة الله لنا وبعدين محبتنا لله نعم وبعدين محبتنا بعضنا البعض نعم
كده تبقى آه، أضلاع المثلث متكاملة محبة الله لنا في إنجيل معلمنا يوحنا البشير إصحاح 3 وعدد 16 يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أحب الله العالم كله وفي رمي اصحاح خمسة وعدد ثمانية يقول الله بين محبته لنا لأن ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا تعجبني قوي كلمة بينة يعني أظهر الله أظهر حبه لأن ساعات كتير قوي الإنسان يبقى بيحب ومش عارف يظهر الحب وعشان كده اللي قدامه ما بيفهمش المحبة زي أب مثلا أب جد صارم خش البيت واطلع من البيت بس يا ولد اسكت يا بنت الراجل ده بيحب ولاده ولا ما بيحبش؟ بيحب بس مش باين يا عم حب ولادك بحبهم في اب ما بيحبش ولاده طب يا عم مالك مبوز ما تظهر لهم الحب اظهار المحبه لاولادك اظهار المحبه لمراتك اظهار الم- اظهار المحبه لاصدقائك اظهار الحب الله اظهر محبته لنا لانه نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا ادي اظهار الحب واسمى اسلوب للاظهار ان يموت واحد عن احبائه وفي سفر ارميا اصحاح 31 وعدد 3 يقول محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه رحمة ربنا أبدي مش هتتوقف وقت من الأوقات ولا تحد محبة الرب أبدية ليه لأنها نابعة من المحبة الأبدية محبة أبدية ورحمة أبدية ربنا بيحبك ربنا بيحبك ومش شرط انك تكون قديس او بار لا الله بيحب الخطاه بيحب الخطاه ليتوبوا ويرجعوا إليه نتيجة هذا الحب وجاذبية المحبة يبقى دي محبة ربنا لينا وبعدين محبتنا إحنا لربنا ده رد فعل رد فعل أبقى أقول لك على مثل صغير البيبي الصغير اللي لسه مولود البيبي ده متعلق بمين أكتر بأمه ولا أبوه متعلق برضه ب- طبعا بامه ده ساعات بعض الاباء بعض الاباء اللي مش فاهمين يتغاظوا قوي قوي لما يجي يمسك ابنه الصغير اللي لسه مولود وياخده كده على كتفه والواد ما يبطلش صريخ وعياط يديه لامه يسكت وبعض الاباء الجهله يقول لك الواد ده مش ابني ليه آه، ز- في و- في عيل يعني يبقى من ابني ولحمي ودمي وما يبقاش فرحان ان انا بشيله يا عم الواد ما بيفهمش كده الواد فاهم ان الشخص اللي بيرضعه وبيعتني بيه وبينظفه وبيرتاح بريحه ورائحة الأم اللي هو بيشمها وهو بيرضع بيعمل ارتباط بينه وبين هذا القلب الحنان والموسيقى التي سمعها لمدة تسعة أشهر في أحشائها ولما بتشيله عشان ترضعه نفس الموسيقى بتاعت نبضات القلب عمال يسمعها فمرتاح وحبه للأم هو رد فعل لمحبة الأم واهتمامها ورعايتها لكل فعل رد فعل ربنا بيحبنا بتحبه تحبه يقول لك إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا يقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا أحبنا أولا نعم.
هل تثق أن الله بيحبك الكتاب المقدس قال كده والكتاب أصدق من كل شيء نعم.
أصدق من كل شيء الله بيحبك نعم.
فهل أنت مصدق أنه بيحبك ساعة ما تصدق أن ربنا بيحبك رغم أنك خاطي هتحبه رغم أنك خاطي وتقول له أنا بحبك يا رب فهذه هي المحبة التي تربطنا بالله وزي عشان كده كانت وصية الله يقول لك تحب الرب إلهك من كل قلبك نعم ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ليه؟ أصله بيحبك كده بالظبط من كل شيء نعم الحب المتبادل الحب المتبادل بيننا وبين ربنا نتيجة لهذا الحب اللي سكبه ربنا في القلب خلاني أحبه أيضا خلاني أحب كل الناس اللي حواليا نعم يقول كده تحب قريبك كنفسك نعم
تحب ايه قريبك كنفسك اخوك كل انسان تحبه كنفسك ليه لان محبه الله انسكبت في القلب بالروح القدس المعطى لنا فيبقى في حب متجا- متجاوب مع الكل ويقول كده مش بس محبه قريبك مش بس محبه قريبك ده محبه ايه عدوك نعم والاحب اعداءكم باركوا لاعنيكم صلى الله أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم آمين حب عدوي أي يعني إيه حب عدوي يعني لا تكن له الشر نعم لا تبادله عداء بعداء نعم.
تحب خلاص نفسه تحب انه يعرف طريق ربنا تحب انه يتمتع بالنعمه اللي انت متمتع بيها لا تكن له كره وبغضه لانه انسان مسكين وغلبان لسه ما دقش محبه ربنا اللي تفيض فتحب الاخرين ومن هنا نحن نحب اعداءنا مهما كانوا في اي مكان وفي اي وقت حتى ولو اضطهدونا حتى ولو عيرونا نعم.
حتى ولو ظلمونا حتى ولو اخذوا الجزيه منا حتى ولو قطعوا رقابنا نحن نحبهم نحب بعدنا يمكن حكينا اختبار قبل كده بتاع آه، آه، الشيخ آه،
الشيخ الشيخ- الشيخ أحمد الش- الشيخ احمد نعم مظبوط آه، ال- لما عمه مم.
قتل ابوه نعم الشيخ آه، لما قبل المسيح نعم راح له السجن وقال له احنا مسامحينك احنا غفرنا لك قاتل ابوك ايوه غفرنا لك احنا بنحبك لان المسيح علمنا ان احنا نحبك وبنصلي لك عشان خاطر تعرف المسيح وتتم ايه ده دي قوه غريبه عجيبه مش ممكن عارف ايه السبب واحد ممكن يسالني يقول ايه طب ازاي احنا نقدر نحب الاخرين ايه الطريقه فهمنا لكن ايه الطريقه ان انا احب عدوي واحب الناس منين اجيب قوه وازاي اعمل مثل هذا الامر ايه اللي يخليني اقدر احب ايه شوف يا عزيزي في رسالة رومية إصحاح خمسة وعدد خمسة يقول لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا يبقى لازم تاخد سكيب الحب وسكيب الحب بيأتي مع سكيب الروح لأن الله محبة وروحه حب فلما ينسكب روح الله أي حب الله في القلب الحب البشري لا يوصل الحب البشري لا ينفع الحب اللي يحبني واكره اللي يكرهني والمسيح قال كده إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم نعم فإن العشرين والخطاة يفعلون هكذا نعم.
يحبوا بعض نعم.
الحرامية بيحبوا بعض والقتلة بيحبوا بعض و- وكل عصابة بتحب نفسها آه. لكن التحدي هو أن أنت تحب عدوك لما محبة الله تنسكب في قلبك تحس بمحبة غامرة فائقة زي الاختبار اللي احنا سمعناه دلوقتي الشيخ أبو عطلة شفت قد ايه الحب الغامر اللي في قلبه نحو اخواته نحو اهله لحد النهارده ويقول لهم انا انا لحم من لحمكم ودم من دمكم الحب المسيحي غير كده في حته تانية كمان وهي اتباع خطوات المسيح كمثل اعلى المسيح ترك لنا مثالا لنتبع خطواته فالمسيح على الصليب قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون حب غافل اتبع خطوات المسيح واطلب روح المسيح تستطيع ان تحب الاخرين نعم طيب ده وجهة نظر المسيحية ويمكن المشاهدين المسلمين ما بيعرفوش الحاجات ديت ممكن ان هم يعرفوا شوية شواشي يعني يقولوا النصارى بيحبوا آه، عندهم محبة الأعداء ويمكن اللي قرأ الكتاب ولقى أحبوا أعدائكم ديت ب- ب- بتبهرهم يعني نعم
طب لما نيجي في الإسلام نلاقي حاجة من هذا النوع من الحب الحب مع الله الحب للناس تيقن أن الله بيحبني وأنا بحبه وبحب الناس هل في هذا الثالوث الحبي في الإسلام ندرس نشوف قعدت ادور في المواقع عن المحبه بتاعت إن- المحبه الخالصه بالشكل ده ومحبه الانسان لله للناس محبته الاعداء إيه- ايه بالظبط صدقوني لم اجد شيئا من هذا ابدا ده 99 صفه لله في الاسلام الاسماء الحسنى 99 ما فيهاش المحب يعني لو لو الراجل ده ناصح مش كان خلى اسماء الله الحسنى 100 اهو round figure ويزود المحبه لا اصل المحبه ضد القتل والبتاع اللي بيعمله فيبقى محبه ازاي؟ مش ممكن مفيش محبه وعلى العكس والنقيض نعم وجدت عوض ذلك عن البغضة للأعداء وقتل الأعداء الشيء الكثير ففي سورة الأنفال آية 60 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون الارهاب في الاسلام لا مش في الاسلام ده احنا عندنا سلام و... وكلام يا عم امال ترهبونا دي ايه ترهبون وفي تفسير القرطبي يقول امر الله سبحانه المس... المؤمنين باعداد القوه للاعداء تخيفون بها عدو الله وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب وفي سيرة محمد ماذا فعل مع أعدائه الشخصيين المسيح مع أعدائه الشخصيين قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون سماح غفران حب طيب النبي محمد كان في واحدة اسمها أم قرفة ست عجوزة عندها 120 سنة وكانت شاعرة ومحترمة في قبيلتها وكانت شاعرة فكتبت تعبر عن رأيها بحرية رأيها في النبي محمد نعم.
زي مسيلمة الكذاب وزي اللي اللي ظهروا في الوقت ده بعت لها سرية مسكتها علقتها في الجملين زي ما حكينا قبل كده واتشقت نصين مسكينة من فوق لتحت قال طب ما تغفر يا عم ما تسامح يا حبيبي لا اغتيال وهكذا عصماء آه، بنت مروان نفس الشيء اللي حصل لقرفة حصل لها بس ده بالسيف بترضع راح دخل شال الرضيع ورماه ودخل السيف في صدرها طلع من ظهرها وانتقم لرسوله يا عم ما تسامح يا عم ما فيش ما فيش ثم كان في واحد اسمه ابي عفك يهودي شيخ برضه عنده 120 سنه وقال رايه بصراحه في محمد كانت النتيجه ايه؟ قتلوه قتلوه وعد بقى ابن شيبينيا ابن شيبينيا اليهودي مره محمد قال اليهود اللي تلاقوه اقتلوه فطلع واحد جري وقابل عمك شايبينه ده اهو وجه قتله بطوله يقتل اي يهودي كده اي يهودي طب ما فيش حب لليهود لا دول كفره طب والنصارى كفره طب ليه مش خلقه ربنا لا ما هم مش مسلمين طب اقنعهم طب كلمهم طب بشرهم طب ارشدهم مش اقتلهم ما تسيب ربنا يتصرف وياهم لا هو لازم يتصرف في البشر وغيرهم كعب ابن ابن الاشرف وده بقى مسكين كان لسه متجوز جديد الراجل ده مع واحده كان بيرضع ابنها ولا بنتها قتلها التاني ده كان لسه عريس جديد وبعدين راحوا له يقتلوه فالعروسه طلعت في ايه قال لا احنا جايين افتكروا انها جايين يهنوه بتاع فدخلوا عليه ومشدين السيف حبت تصوت جم حاطين واحد حط ايده على بقها ورفع لها قال لو نطقت هقتلك ودخلوا على الراجل وقطعوا رقبته وخدوا راسه وودوها للرسول في المسجد دي سادية وعصبجية ايه ده
انا بس عايز احبائنا احنا مش بننتقم هذا احنا بس عايزين احبائنا المسلمين يفكروا في الحاجات دي مجرد تفكير ربنا ادالك عقل وشغل عقلك بس شوف انبي من عند الله يفعل هذا وينتقم لذاته بس وبابشع الصور فراسه جت كده فجه شيطها برجله وقال هكذا نصرة الإسلام ينصر الإسلام ينصر دينك يا راجل وغير كده اغتيال أبي رافع برضه واحد من اليهود قطع جسمه خمسة من رجال محمد قدام مراته المسكينة واغتيال سلام ابن أبي الحقيق اليهودي ده راح واحد بقى يقتله فعمل ايه فجه حاطط السيف في بطنه وجه واقع على السيف حط زق السيف ببطنه كده خدت بالك ايد السيف في بطن الراجل اللي بيقتل ونصل السيف في بطن الايه المقتول سلام ابن ابي الحقيق لحد ما عدى السيف من جنب العمود الفقري من ورا فسمع القرقعه بتاعت السيف تك تك شك شك شكشك كده مع العض فعرف ان هو مات ورجعوا بقى الجماعه السريه للرسول كان مستنيهم بره البلد على اول الشارع على اول الشارع فبيقول لهم بيقولوا له احنا قتلناه بيفتخروا انا قتلته والتاني يقول انا قتلته والتاني يقول لا لا لا لا انا اللي قتلته قال لهم طب وريني السيوف بتاعتكم كان ذكي فخد السيوف لا ايوه هو السيف ده قالوا له انت بتشمشم ولا ايه؟ طب ايش عرفك بالشمشمه؟ قال طبعا لان السيف لما دخل بطن الراجل دخل في احشائه في البراز بتاعه اللي في البطن في, المع... في الامعاء الغليظه فطلع بوسخته يعني فهو ذكي شم الوساخه بتاعته قال هذا هو صاحب هذا السيف هو الذي قتله قولوا لي ده معناه ايه بس قولوا لي معناه ايه منين اجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه الكلام بيتقال ومحتاج الى عقول علشان خاطر تفهم معاني هذه الكلمات ما أبعد الفارق يا أحبائي بين شريعة المسيح وبين تعاليم محمد وأنت أمام اختيار من اثنين أتتبع محمد هذا السفاح سامحوني أنا بوصف أنا مش بتهجم أوعى حد يقول لي ده بيتهجم على الرسول ولا إله إلا الله والرسول محمد رسول ما سيبكم من حكاية التهجمات احنا بنطرح الأمور على بساط البحث ده مش كلام بتاع واحد سفاح سفاح شيخ منصر أتتبع مثل هذا السفاح وتترك إله السلام ستسأل أمام الله هذا السؤال وربنا هيفكرك في يوم من الايام يقول لك انت حضرت حلقه واعتبرت الراجل اللي بيتكلم مجنون لما بيقول لك هذا سفاح تعال شوفه قاعد فين وعقلك كان فين وعملت ايه هذا الكلام سيدينك ان لم تفكر جيدا وتتخذ قرار- قرارك المسيح مستعد يقبلك بصرف النظر على اللي عملته اللي فات من كره ومن بلاوي ومن افعال مختلفه مستعد يقبلك قول له يا رب انا بفتح قلبي عشان تسكب في حبك حتى استطيع ان احبك كما تحبني واستطيع ان احب الاخرين حتى الاعداء ليعرفوا طريقك ويعتر- ويعرفوا محبتك قلوبنا ايها الاحباء كل العاملين اللي انت شايفهم قدام الكاميرات واللي ورا الكاميرات واللي في غرف الكنترول الكل بيصلي آمين.
علشان خاطر بالحب يوصل لك هذا الكلام ليعمل فيك ويفتقدك المسيح بنعمته ويسكب فيك محبته زي الاختبارات اللي انت بتسمعها على طول الحلقات الرب معك وبارك حياتك قل له كده يا رب تعالى خش قلبي اسكب روحك فيا متعني بيك يا سيد حتى احبك واحب الاخرين اسمع واستجب امين امين امين شكرا وتشابون أحبائي أحبائي في الحديث النبوي ليس القوي بالصرعة إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب وتفسير الأئمة أن الص- القو- الصرعة والقوة عن الإيمان أين قوة هذا النبي عندما غضب عن بعض هؤلاء واللستة قالها أتسبون شديدة أين قوة إيمانه هل هو بالإيمان في شيء مش موجودة لو سمحت يا ادمن آه، ناخد ال- الاسئله دلوقتي ويا ريت عندنا 14 او 15 دقيقه آه، وتكون الاسئله في عجاله لو سمحتم وفي صلب الموضوع اتفضلي حضرتك
شكرا جزيلا آه، اتفضل King Richard معاك المايك
آه، سلامي للجميع هو انا السؤال المطروح آه، قصادي ان آه، آه، كيف يقو- آه، قطبنا بيقول ان الاسلام ليس فيه محبه فكيف إذا يقول انه ليس فيه محبه وقد ذكرت في الاحاديث عن الرسول انه كان يحب النساء يا ريت آه، ابونا جاوب على السؤال ده سلام لكم إيه، عنده حق عنده حق في محبه في محبة الله يكرمك آه آه، مشكلة كبيرة قوي الناس مش قادرة تفرق بين حاجتين الحب والشهوة بالانجليزي a big difference between love and lust الحب الحقيقي فيه تضحية الإنسان بيضحي بنفسه وحتى سعادته لأجل إسعاد الآخرين طب والشهوة لا ده أنا بضحي بالآخرين لإسعاد نفسي ده الفرق بين الحب وبين الشهوة أقول لك على حاجة واحد يقول لك أنا بحب الديك الديك الرومي قوي أموت فيه يعني ايه بيحب الديك الرومي يعني بيحب لحمه ياكله فحب النساء زي حب الديك الرومي حبيبي آه، بس مجرد ان هو يتمتع اي واحد قال لح- لخطيبته انا بحبك قوي قوي بحبك موت قالت له يعني تتمنى لي الخير لا لا ده انا بحبك حب موت اتمنى لك الخير قوي قالت له طيب ايه رايك انا عاي... مش عايز اتجوزك انا عايز اتجوز فلان الفلاني ده لو بتحبني خليني اتجوزها لا ده انا اقتلك الله ده انت كنت بتقول انا بحبك لا الناس بتخلط بين ما هو حب باذل مضحي وبين ما هو شهوة وشهوة امتلاك وشهوة جنس فهذا النوع من الذي تقول عنه يا عزيزي أنه كان يحب النساء كما يحب الطعام كما كان يحب البرفان يقول لك ثلاثة كان بيحبها النساء والطعام والبرفان ولو تلاحظ انه كلهم بيشتغلوا على دايره واحده الطعام قوه للنساء والبرفان لجذب النساء هذا هو الحب صدقني ده عايز نهديله هديه نهديله اغنيه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه هو ده الحب يا عم الله يصلح حالك طيب حبيبي شكرا شكرا يا ريت السؤال اللي بعديه وعندنا 11 دقيقة اتفضل
شكرا جزيلا آه، اتفضل سلطان معك المايك
السلام على من اتبع الهدى آه، الأب زكريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحب كيف تقول أنه لا يوجد حب للأعداء في الإسلام بينما اعتاد يهودي أن يلقي زبالته أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحد الأيام لم يجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الزبالة فزار اليهودي فوجده مريض وحينما رأى اليهودي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالإسلام واعتنق الإسلام دينا وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله شكرا عفوا أحسنت يا فضيلة الشيخ مرحبا بك يا عزيزي الفاضل آه، يبدو أنك شيخ عتيق فعلا يعني لغتك تظهرك آه، أحب أقول لك حاجة عزيزي الفاضل كده بالبلدي يعني خلينا بالبلدي إن كان الحديث ده صحيح وليس أحادي وليس مزيف وليس موضوع وليس مرفوع وليس مقطوع وليس مشلوع كما يقولون يعني فأين كيف نفهم بقى هذه السماحة على ضوء سورة التوبة من آية 61 ل 63 اللي بتقول والذين يؤذون النبي له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يؤذون النبي الله هي الزبالة ديت مش بتأذي النبي
سورة سورة التوبة آية 61 إلى 63 ي- الذين يؤذون النبي مش يؤذون الله لا يؤذون النبي لهم نار جهنم خالدين فيها فإذا كان اليهودي ده فعلا رمى الزبالة كان بيرمي الزبالة قدام النبي ويأذيه فيبقى ليه نار جهنم خالدا فيه مش يروح يدور عليه وكيف نفهم سماحة الرسول على ضوء انتقامه من أم قرفة وعصماء و... و... وابن شيبينة وابن الحقيق وعفاك الله طب ما نحط دي قصاد دي طب ليه ما اعتبرهمش زي الراجل اليهودي اللي كان بيرمي زبالته قدامهم مش كده لكن يظهر الواقع يا أحبي عزيزي الفاضل أن أحدا الواقع أن أحدا من المفسرين لم يذكر لنا متى حدث ذلك فلربما حدث في مكة ونسخت في المدينة أسئلة بس.
بآية السيف وإلا يبقى في حاجة تانية يعني الواحد مش عايز يقول عشان ما بيقولوش بينكت ولا حاجة آه، يمكن الراجل شاف ان آه، الشخص التاني اللي بيرمي الزبالة قدام بيته يعني هو له آه، نكهة خاصة في الزبالة فكان بيديله الهدية بتاعته ديت كل يوم يعني عشان كده كان الراجل بيدور عليها ولما ما حصلتش افتقدها آه، آه، ده احنا كل مجتهد نصيب آه، وان اصاب فله اجران وان لم يصب فكفاه اجر واني اكتفي باجر والحمد لله والله اعلم نعم نعم الله أعلم ونريد أن نعرف هل حدث ذلك في مكة أم المدينة تمام
هذا سيضيء الضوء آه، السؤال اللي بعديه أدمن لو سمحتي وعندنا سبع دقايق
حا- حاضر وشكرا آه، سمسم اتفضلي معاكي المايك
سلامي لأخت صابونة وسلامي لأحمد والجميع أهلا بك.
العاملين في مساء.
برنامج الحياة ربنا معاكم ويوفقكم أبونا عندي سؤال لو سمحت بيقولوا بيقولوا بنسمعه من الإس- من أصحابنا المسلمين بيقولوا إحنا إن في العهد القديم عندنا بتحب قريبك وبتبغض عدوك طب إحنا ليه بنستغرب عليهم إنهم بيكرهوا أعدائهم شكرا ومعاكم
شكرا جزيلا حق صحيح في العهد القديم تحب قريبك وتبغض عدوك ده صحيح طب ده كله برضه زي آيات السيف اللي في العهد القديم والحرب وقال اقتلوا طيب بيتناسوا ليه عهد النعمة النعمة هل المسيح قال أحبوا آه، قريبك وابغض عدوك المسيح قال سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى, إلى آخره طيب إذا عهد الناموس كان عهد القصر أطفال ما عندهمش إمكانية للكمال عهد الجديد عهد النعمة عهد الكمال ففي قوة إلهية تعطي للإنسان إمكانية أن هو يفعل ما لا يستطيع الإنسان أن يفعله هو من فوق ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم المشكلة أن الناس فاهمة المسيحية زي الإسلام الإسلام بلا قوة من الأعالي وبلا نعمة من الله وهي مجهودات بشرية فقط لكن المسيحية تتميز بأنها نعمة من الأعالي اليهودية برضو كانت مجهودات بشرية بلا نعمة لكن في المسيح يسوع أعطانا نعمة إلهية فوق القدرة البشرية أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني الطوارئ في العهد القديم لا يفيد المسلم تفضل آه، أدمن السؤال اللي وراه لو سمحتي وعندنا خمس دقايق اتفضلي
آه، شكرا وحاضر يا احمد آه، تشاو اسلام آه، اتفضلي معاكي المايك
آه، سلام لحضرتك قدس ابونا ونشكرك آه، على العمل الجميل اللي حضرتك بتعمله كويس.
وجميع العاملين مع حضرتك كويس.
انا بصراحه عندي سؤال وماذا عن استغلال الناس للمحبه فيسيئون اليك لانهم بيعرفوا ان دينك يمنعك من بغضهم آه، شكرا وارجو اجابه السؤال
صح. هذه عابرة أيضا شاو إسلام يعني نهاية الإسلام سلام عليكم إسلام نعم آه عابرة من العابرات الجزائريات آه اللي احنا بنعتز بيهم جدا الرب يباركها آه مرحب بيك أهلا وسهلا في الغرفة وشكرا لسؤالك وده سؤال حقيقي بيتردد كتير استغلال استغلال الناس للمحبة فعلا كده بيحب بيفتكروا ان المسيحيين ضعفة فبيرزوهم على قفاهم ويضربوهم والمفروض ان هو يبوس ايديهم بعد ما يضربوهم المسيحية ليست مذلة الإسلام بس هو اللي قال يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي أذلاء لأنهم كانوا شاهرين السيوف وياما آلاف من المسيحيين استشهدوا بحد سيف الإسلام السيف الإسلامي لكن اللي أنا عايز أقوله لك وأقوله للكل يعني أن هناك فرق بين التسامح والضعف التسامح والضعف والذلة لا إن كان المسيح يعلمنا التسامح فهو لا يعلمنا الضعف والذلة نعم ابدا ابدا بدليل انه لما كان بيتحاكم فجه واحد عبد رئيس الكهنه واتمطع من ذاك الناحيه وجه لطش المسيح بالقلم على خده لو كان المسيح في ضعف وفي مذله ما يتكلمش لكن ده قال له انت يا ابني انت شفت ان انا عملت حاجه غلط يا حبيبي ان كنت عملت حاجه غلط قول لي هي ايه وان ما كنتش شفت ان انا عملت حاجه غلط بتضربني ليه لماذا تلطمني آه.
واقفه أكيد المسلمين مش مصدقين ان احنا بالحب بنتسامح المسلمين فاهمين ان احنا بالضعف بنذل لا لا تبقى انت واهم تبقى انت واهم نحن بالحب لك الحب النابع من الهنا بيعلمنا ان احنا نغفر ونتسامح لكن ليس عن ضعف وعلى مذله لا أبدا فرق بين الضعف وفرق بين التسامح وهو أنت مش عندك برضه آه، العفو عند المقدرة مش ده برضه مثل إسلامي ولا إيه العفو عند المقدرة وليس عن ضعف ومذلة فإن كان المسيح بيسامح وبيغفر ليس عن ضعف ولا عن إذلال ولكن عن قوة الحب السماوي وبهذا الحب بنقول لك يسوع بيحبك آمين.
يسوع عايزك يسوع بيقرأ على باب قلبك هل تحب أن تمتلئ بروح الحب اوعى تضيع الفرصة النهاردة وانت قاعد قدام التلفزيون او في البلتوك قول له كده يا رب انتهز الفرصة قول له يا إله المحبة يا من تسكب الحب في القلوب ها قلبي مفتوح لك يا سيدي اسكب روح حبك في أعماقي أعطني أن أحبك كما أحببتني وأحب أقربائي وأحب أيضا أعدائي ليخلصوا ويعرفوك آمين آمين الرب معك ويبارك حياتك آمين إلى اللقاء آمين شكرا يا قدس أبونا شكرا أعزائي المشاهدين أحبائي من المسلمين 114 سورة في القرآن 6236 آية 77347 كلمة 332588 حرف أين منهم تجد أحب أعداءكم وريني واحدة منهم عد والارقام والارقام اللي اخذتها ديت حسب روايه علي بن ابي طالب لانها كانت بت- بتستخدم عشان حسب الحسنات الحس... الحرف بحسنه لم اقل لا اقل لام ح... لا الف لام ميم حرف لكن الف حرف ولام حرف وميم حرف حديث صحيح ف... والحسنه طبعا عشر... بعشره امثالها ويضاعف الله لمن يشاء بص بقى بص في الحروف دي كلها وقول لي فين احب اعدائكم احنا لسنا مضروب علينا الذلة والمسكنة لكن نحن نذل لله ومساكين بالروح ونعفو عند المقدرة نحن ندير الوجه الآخر ولكن فقط الوجه الآخر فهذه قوة وليست ضعف نحن نحبك ونعمل بما قاله المسيح لنا وليس ضعف أو خوف تذكر أن محبة المسيح طائقة لكل محبة آمين هل لديك محبة المسيح؟ هل عرفت المسيح في حياتك؟
آمين اطلبه يا اكتب لنا يا اسألنا هنرد عليك عايز كتاب مقدس هنبعته لك عايز تعرف أسئلة أكتر احنا موجودين آمين نشكر قدس أبونا على الحوار الرائع اللي خدناه النهاردة أشكركم لحضوركم وإلى اللقاء